الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم آه، مشاهدينا الكرام اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف البرنامج آه، فضيلة الأستاذ الدكتور آه، سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا برحب بك يا دكتور اهلا وسهلا آه، ونرحب ايضا مشاهدينا الكرام فضيله الاستاذ دكتور آه، مجاهد ابو المجد استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء بكليه طب جامعه المنصوره وعضو هيئه الاعجاز العلمي للقران الكريم والسنه النبويه بمكه المكرمه مرحبا بك يا دكتور مجاهد اهلا وسهلا آه، مشاهدينا الكرام ما زلنا م- آه، في الحديث حول علم الأجنة آه، وكما يعني أبين في كل حلقة تحدثنا آه، سابقا عن آه، في حلقات متعددة القرآن معجز في حديثه عن علم الأجنة والمراحل التاريخية في مقدمة عن علم الأجنة وبداية خلق الإنسان آه، في قوله تعالى آه، خلق من ماء دافق وتحدثنا عن الصلب والترائب في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب وتحدثنا أيضا عن النطفة وأنواعها في القرآن الكريم واليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن النطفة والصفات الوراثية آه، في قوله تعالى من نطفة خلقه فقدره آه، نتحدث أي- أيضا عن التقدير ومعناه في اللغة آه، لكن آه، يمكن في الحلقة الماضية تحدثنا عن الأمتاج آه، يمكن آه، كانت معلومات قيمة ورائعة لكن هناك ربط بين الأمتاج في القرآن الكريم وبين الصفات الوراثية ومرحلة التقدير آه، يبينه لنا فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال تفضل يا دكتور سامي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد في البداية قبل أن آه، نناقش هذه الجزئية ونقف مع ألفاظ القرآن الكريم في لفظ أمشاج وعلاقة النطفة بالصفات الوراثية في البداية فقط أحب أن أقول لمشاهدينا الكرام في هذا البرنامج هذا البرنامج مبني على دراسة لغوية ودراسة علمية نعم.
والقصد منه إظهار الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم ثم يأتي في المرحلة الثانية الإعجاز العلمي نعم.
وأنا أؤكد على شيء هام بأن النص القرآني أو أننا لا نريد أن نجعل اللفظ القرآني ينسحب إلى القضايا العلمية دون تأكيد فمن يسمع هذا البرنامج ومن يشاهده في أي قضية من القضايا العلمية التي نناقشها فليكن في آه، استقراره الذهني بداية أننا لا نحكم النظرية العلمية على اللفظ القرآني تمام بل نجعل النص القرآني هو الحكم وهو المسيطر وعلى علماء الإعجاز العلمي أن يطوعوا إعجازهم للنص تمام.
ولا إيه، أبدا لا يصح أن نطوع النص القرآني لأي إعجاز علمي دون أن يؤيده القرآن الكريم تمام فعندما نتكلم في أي قضية من القضايا فليكن هذا الأمر في غاية الاستقرار في ذهن المشاهد على مستويات الم- المثقفين ومن يتصدون للدعوة ومن يتصدون للفكر فليعلموا أن الهدف من هذا ال- البرنامج هو تجلية وجوه الإعجاز الل- اللغوي بداية ثم يأتي الإعجاز العلمي بعد ذلك فعندما نناقش أي قضية ما فليكن هذا هو الهدف وإذا أخطأنا في أمر ما في قضية علمية ليس بعيب أبدا أن نح- أن نفتح الباب مرة ثانية للنقاش وللحوار لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أنه لا يحكم على قضية لمجرد أن ينقل طالب علم إلى أستاذ ما أو إلى شيخ ما قضية من القضايا دون أن يؤكد الحكم في بسماعه هو وأن يعمل النص الذي سمعه في الحلقة ثم بعد ذلك يناقش والباب مفتوح في كل لحظة للنقاش والحوار نعود إلى ما نحن فيه قبل ان نعود يا دكتور يعني اسمح لي اكيد في تعقيب بعد كلام حضرتك للدكتور مجاهد يعني على هذه الكلمات الطيبه اتفضل.
اتفضل يا دكتور مجاهد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الحقيقة طبعا الدكتور سامي قال اللي أنا عاوز أقوله يعني اللي يستقر في قرارة قلبي لكني أقول أن النص القرآني مقدم حتى على ما أراه بعيني فأنا دايما أقول ليس كل ما تراه العين حقيقة بدليل قضية السراب نعم ممكن امشي في الصحراء اشوف سراب واحسبه يعني احسب هذا السراب ماء وهو ليس بماء فالنص القراني مقدم حتى على ما تراه العين نعم.
وانا دايما اؤكد على هذا ودي النقطه الاولى النقطه الثانيه ان احنا يعني يعني آلينا على أنفسنا في هذا البرنامج ألا نتكلم إلا عن حقائق العلم لا نتكلم على نظريات حتى عندما تكلمنا على بعض الموضوعات استدللنا بآراء السلف العلماء اه يعني استدلنا بآراء علمائنا من السلف الصالح رضوان الله عليهم نعم.
واستنرنا بآرائهم كثيرا جدا حتى في موضوع القلب يعني است- استنرنا بآراء آه، ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ويعني فندنا هذه الآراء النقطة الثالثة في الحقيقة يعني دايما نكرر أننا لسنا على أعلى من مستوى الخطأ كل البشر يخطئ نعم ده حقيقه واحنا على استعداد اذا كان هناك خطا ان نعود ونعترف ونقول اخطانا في كذا والصحيح هو كذا ليس هناك ما يمنع على الاطلاق لكني اتمنى من كل من يعني يسمع خبرا كما قال الدكتور سامي ان يستيقن من الخبر وان يسمع الحلقات والحلقات موجوده على مواقع عده على الشبكه العنكبوتيه ونحن على استعداد ان احنا لكن لو كتب بس العلم والبيان في القران هتنزل له الحلقات بز- بالظبط ي- يعني يسمع الحلقات اولا ولا يستمع ابدا لراي واحد فقد يكون هذا الراي لم يفهم انا يعني مش مش بقول ان الراي ده يقصد ابدا انه يسيء آه، الينا لا يعني ممكن لم يفهم ما قلناه في الحلقه بصوره صحيحه ويمكن زي ما حضرتك قدمت يمكن ده يصحح لنا خطا بالظبط يعني احنا بنقول ان ان الراي اللي قدم لابد اني يعني اتيقن الاول ان ده فعلا ما قيل واذا كان هذا هو ما قيل ونحن اخطا نحن على استعداد ان نقول اخطانا ونحن نحترم مشايخنا وعلمائنا اشد الاحترام ونبجلهم اشد التبجيل ونحن يعني على يقين انهم من المخلصين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله فلكني اتمنى ان يكون ال يعني الود بيننا قائم والاتصال بيننا قائم واتمنى من مشايخنا اذا اخطانا ان يقومونا ويتصل ويقول انت اخطات في كذا وانا على استعداد ان اتي في الحلقه القادمه واقول انا اخطات وصحح لي فضيله الشيخ آه، فلان الخطأ وأنا مستجيب وعلى يعني أتم الاستعداد أن أقول هذا آه، جزاك الله خيرا يا دكتور يمكن كده الصوره بقت واضحه والهدف من البرنامج واضح لكل مشاهدي قناه الرحمه سواء كان من العلماء او طلبه العلم ونحن نجلهم جميعا ان شاء الله يعني و آه، يعني نود منهم التواصل يمكن في ايميل للبرنامج آه، وفي موقع للقناه اي مشكله او اي شكوى او اي اقتراح ممكن تتواصلوا معنا وممكن يعني آه، اي آه، حد من الاساتذه الساده الافاضل آه، يمكن الموقع دلوقتي على الشاشه ممكن برضو اي حد ينقله ويقدر يرجع له في اي وقت وممكن يتواصل مع اداره القناه آه، لو في اي شكوى او اي اقتراح مرتبط بموضوع الحلقه آه، هنرجع استاذنا الدكتور سامي للايه القرانيه ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نعم نعود إلى مثل هذا بعد هذه التوطئة وكان لابد من حقيقة نعم، أن جزاك الله أنبه خيرا.
وأن آه، أمهد لهذا ليه ليه, ليه تمهيد هذا يعني؟ إحنا- أنا هنتكلم مثلا على كلمة أمشاش بعض الإخوة الأفاضل عندما يقرؤون في كتب اللغة الذين يقرؤون في كتب اللغة كثير لكن من يستطيع أو الذي يستطيع أن ي- أن يستخرج دلالات لغوية تحتاج إلى خبرة فمثلا قصة القلب والفؤاد في القرآن الكريم من يقرأ في كتب اللغة وكتب التفسير سيرى أن كثيرا من علماء اللغة وعلماء التفسير يعبرون بالقلب عن الفؤاد وبالفؤاد عن القلب ودي قضية موجودة في كتب اللغة بوض- على لسان العرب والصحيح الجوهري وكتب التفسير في الغالب الأعم لكن القرآن الكريم عندما يستخدم وهنا بقى الشغل اللي احنا بندور عليه في هذا البرنامج البحث العلمي إيه اللي هو توظيف النص القرآني توظيف وده عبارة مهمة جدا توظيف الدلالة اللغوية للنص القرآني في حقيقة علمية يبقى هنا الحقيقة أو أنا ب- يعني أؤكد حقيقة علمية مثلا أنا هنتكلم في موضوع النهاردة على النطفة والصفات الوراثية نعم
النطفة سبق وأن شرحناها الماء الصافي واتفقنا على أن النطف في القرآن أو أنواع النطف ثلاثة نطفة الرجل نطفة المرأة النطفة والنطفة المخصبة وهي المعبر عنها الآن بالأمشاش لاحظ أن القرآن استخدم تعبير نطفة في أكثر من آية في القرآن الكريم ولم يستخدم لفظ أمشاج إلا في هذا الموضع كلمة أمشاد هذه بعض علماء اللغة يرى أنها جاءت بالتعبير ال- ال- بصيغة الجمع والبعض يرى أنها مفرد وجاءت على صورة الجمع إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج آه، طبعا أمشاج مفردها مش أو مشج أكثر من من أداء لغوي في هذا يعني تمام بي- يعبرون عنه بالأخلاط حتى علماء اللغة يقولون أخلاط الأخلاط أو الخلط في اللغة العربية يختلف عن الأمشاش لو كان القرآن يقصد الأخلاط لقال أخلاط من نطفة أخلاط ط- لأن هنا كلمة أخلاط أنا لابد عندما أخلط أخلط شيئا شيئا بشيء هناك أصل أخلط عليه صحيح يعني لما انا احب اخلط شيء على شيء يبقى في شيء اصلي ثم اخلطه بشيء القران لم يرد هذا لم يرد هذا لماذا لان نسبه النطفه من ماء الرجل وماء المراه نسبه متساويه صحيح و- وانا اتاثر معاك دكتور مجاهد هيتكلم عن الكلام ده لكن انا بتكلم فهمي انا لغويا انه لو قلت اخلاط يبقى في نسبه مخلوط ومخلوط عليه المخلوط والمخلوط عليه لابد في بينهم تناسب فهنا القران لم يرد هذا إن النسبه اللي موجوده بين الرجل ماء الرجل وماء المراه فمن كل يخلق من ماء الرجل وماء المراه المرأة.
هنا الت- الت- التعبير ده لا يساويه الا كلمه امشاج نعم طيب على رأي من يقول بأن الن- النطفة مفرد وأمشاد جمع معنى ذلك إيه؟ وده رأي ال- ال- الذي يميل إليه جمهور علماء اللغة إنه أصبحت كل جزئية في هذه النطفة الأمشاد وكلامي على النطفة المخصبة أصبح كل جزء منها يمثل خلية أو عنصرا يكون حياة الإنسان يبقى طالما انه اصبح في امشاج يبقى ده تكوين يبقى مش نطفه بقى لو على هذا الكلام النطفه هنا اصبحت مجموعه بتساوي الانسان ده هنا فكل جزئيه في النطفه دي تحمل خليه تحمل عنصرا سميها كما سميها انا مش متخصص علميا لكن اقول ان الامشاج دي تعطيني هذا الانتشار الاولي من نطفه ماء الرجل ثم ماء المراه ثم يتجمع هذا وذاك ويحدث منهما هذه النطفة وبناء عليه طالما ان في ماء موجود للرجل نطفة وماء موجود للمرأة نطفة كل ماء يحمل صفة صفة وراثية او الصفات الوراثية للماء للمصدر الذي نزل منه فهذا الماء نزل من الرجل ويحمل الصفات الوراثية والبويضة للمرأة وتحمل الصفات الوراثية.
الوراثية ولذلك لما قال ربنا سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وقصة الابتلاء تكليف والتكليف يعني استعداد الإنسان بالمكونات والمكونات هذه صفات وراثية وغير وراثية أوامر تشريعية وأوامر تكليفية لكن مبناها على صفات التكوين الأولى نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لم يقل فخلقناه كما قلت فقال فجعلناه والجعل هنا تحويل وتصير لهذه الصفات إذا اللطفة هذه الأولى تحمل الصفات الوراثية للإنسان من الرجل ومن المرأة وبذلك القرآن عبر في هذه الآية لكلمة أمشاج على النقطة الأولى في تكوين الإنسان هذا المعنى قد لا يتضح هنا قد لا يتضح في هذه الآية بشكل أوضح نعم.
لكن في سورة عبس جاءت القضية أوضح ما تكون قتل الإنسان آه بيتكلم في سورة عبس وتولى قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه انظر بقى التعبير وأنا مش هطلع عشان أعطوس الدكتور مجاهد من أي شيء خلق.
خلقه في غير القرآن يكفي من نطفة لكن قال من نطفة خلقه فقد مرة ثانية التعبير القرآني من أي شيء خ- الجواب من نطفة لكن القرآن لم يقف عند هذا من نطفة خلقه فقدره.
فقدره سبحان الله فقدره خلق والفاء في كلمة فقدر طب كان ينفع في غير القرآن ثم قدره ثم طب بعدها ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبر فأخبر.
أتصور الآن أنه التعبير ده اللي هو خلقه بقى عندي من نطفة ولم يقف خلقه مرة ثانية ثم يأتي التعبير فقدره الفاء التي تربط الخلق بالتقدير أنا أترك الفرصة الآن ثم جاهد ثم أعود إلى التفريق بين ها- بين التعبير بالفاء وثم في لفظ التقدير آه، فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد يعني أنا هرجع تاني للأمشاج ويعني نطفة الرجل ونطفة المرأة يعني موضوع الكروموزومات و- وعددها وال X وال Y يعني يمكن دي جزئية مهمة جدا كثير من مشاهدي ال- البرنامج يحبوا إن هم يتعرفوا عليها قبل ما ن- ن- يعني ن- ن- نتحدث في التقدير طيب السؤال اللي انت طرحته ده محتاج حلقه ربنا يحكيك يا دكتور يعني على قدر المستطاع آه، لا يعني طبعا هنختصر انا بس عاوز اقول ان كلمه آه، امشاج يعني دكتور سامي آه، قال ان نصف البرنامج الوراثي ياتي من الاب ونصف البرنامج الوراثي ياتي من الام نعم ويحمل هذا النصف الحيوان المنوي من الاب والبويضه من الام وهذا صحيح يعني علميا هذا الكلام صحيح نعم ليه؟ جميع خلايا الجسم كما نعلم بتنقسم انقز... انقسام ثنائي يعني الخلية فيها 46 كروموزوم أو 23 زوج بتنقسم إلى خلية فيها 46 كروموزوم جميع الخلايا الجسدية ما عدا خلايا الحيوان المنوي والبويضة في المراحل الأخيرة من الانقسام بينقسموا العلماء بيسموه انقسام اختزالي فبدل ما كانت 46 تنقسم الى 23 وكذلك ده بالنسبة- 23 زوج ولا 23 23 فرد 23 فرد آه.
مش مش زوج ده بالنسبة لل- للنطفة الواحدة نطفة الرجل نصف الواحدة ونطفة الرجل الواحدة المرأة وبعدين الواحدة آه.
نصف المرأة الواحدة هذه هي الخلية الوحيدة في الجسم البشري التي تنقسم انقسام اختزالي وهذه تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر نعم.
الموضوع مش موضوع متروك لصدفة لأن يعني عندي مثلا آه، آه، احنا قلنا 20 تريليون أو 60 تريليون خلية موجودة في جسم الإنسان نعم
عدد قليل جدا منها فقط يعني يمكن أقل من واحد بالمئة هو الذي ينقسم انقسام اختزالي لحكمة لأنه سيلتقي مع البويضة هب مثلا ان الحيوان المنوي لم ينقسم انقسام اختزالي والبويضه لم تنقسم انقسام اختزالي كان هيبقى 46 و46 لما نجمعهم على بعض هيطلعوا كام 92 يبقى مش هيطلع انسان
يمكن لو حصل زيادة أو نقص في عدد الكروموسومات آه، ما يكون له احنا احنا جايين للكلام آه.
ده يعني ده ده هيعمل اختلال حتى في وظائف الجسم وفي تركيب الجسم نفسه صحيح يعني في تركيب الجسم نفسه عشان كده سأرجع الكلام على كلمة ايه قدر ان قدر دي في كلمة كبيرة جدا بتحمل معاني علمية ضخمة جدا من الناحية العلمية لأن التوارث آه، يعني ما تعرفش تجيب كلمة زي كلمة قدر يعني لو احنا قعدنا نقول مثلا ايه آه، قانون مندل للوراثه قانون مش عارف ايه كل القوانين ديت ال- الجسم البشري لا يخضع عليها لما عملوا هذه القوانين كانوا بيعملوها على الزهور والنباتات والبسلة وذبابة الدروسوفيلا يعني حاجات ال- ال- القليلة جدا اللي فيها عدد قليل من الكروموزومات لكن تقدير الصفات الوراثية في الإنسان بيختلف اختلاف كبير جدا جدا جدا فكلمة أمشاج هنا فعلا طيب أنا عندي نقطة مهمة جدا إن ال 23 كروموزوم اللي جايين من الأب و 23 كروموزوم اللي جايين من الأم لما بيلتحموا مع بعض بيكونوا تاني العدد الثنائي مم.
يبقى 23 46 زوج.
يبقى 23 46 زوج، آه.
أي 23 زوج يبقوا 46 تتزاوج الكروموزومات المتماثلة من الأب مع الكروموزومات المتماثلة مع الأم يعني صفات الطول مع صفات الطول صفات الشعر مع صفات الشعر صحيح.
وهكذا وتتزاوج بطريقة يعني فيها دقة متناهية يعني يعني سبحان الله العجيب يا دكتور إيه- ازاي صفات الطول هنا تروح لصفات الطول هنا وتبقى عارفه مكانها وتتفق معها هو يعني يمكن اه يعني حتى الآن يعني حتى الآن لا أخفي عليك سرا أن العلماء لم يصلوا إلى حقيقة بالضبط كيف يتم مدج أو دمج الصفات الوراثية بعضها ببعض لغاية النهاردة مش قادرين يعني نعرف كامل الطريقة كاملة نحن نعلم قشورا فقط يعني اللي احنا بنعلمه من هذا قشور لكن هذه القشور مؤداها ان انا ممكن اتوارث من الاب 30 ألف صفة وأتوارث من الأم مثلا هذا العدد كمان تماما يعني ال 30 ألف صفة يروحوا مع بعض صفة الطول صفة القصر الطول، صفة ما ما- يعني ما بيحصلش خطأ واحد على 30 ألف يعني وانت لو جبت اي عمليه حسابيه باي كمبيوتر بيعمل عمليه حسابيه ولله المثل الاعلى اللي بيعمل عمليه حسابيه هيخطئ لكن وارد، نعم.
وارد الخطا وارد الخطا في كل شيء خاصه لو كانت العمليه الحسابيه هائله بهذه الارقام انا قلت لك في الحلقه الماضيه ان في الاخر هيتكون كتاب وراثي كتاب، صحيح.
الكتاب ده العلماء بيقدروا عدد صفحاته 200 ألف صفحه
صحيح و- وقلت لي ان اربع حروف بس لهذا الكتاب أربع حروف فقط اللي بيكتب بهم هذا الكتاب و- ويختلف من كتاب من شخص لشخص تماما حتى مع الأخ والأخت والكلام ده بيحصل نوع من الخلاف وقد يكون الخلاف آه، مثلا بالآلاف يعني يعني قد مش يكون اختلاف الخلاف طفيف لا لا أو- لا آه.
قد يكون الخلاف بالآلاف ومع ذلك ده بيطلع إنسان وده بيطلع إنسان سبحان الله وبنفس الهيكله فيعني ده اللي انا اقدر اقوله عن النطفه الامشاج لكن لو اتكلمت عن التقدير هيبقى الكلام يعني هينتقل الى مرحله اخرى يعني هو مرحله اخرى كيف يتم نقل الصفات الوراثيه ازاي انا باخد صفات من الاب هل القانون بيخضع الى ان انا باخد شوف عمليه ال- المشج هل في ديت نسبة ولا لأ؟
آه هل في نسبة ولا لا هل أنا أخد النسبة دي من الأب زي الأم تماما متوارثة ولا هناك صفات تكون سائدة وصفات تكون متنحية وهذه التراكيب والمورثات في الإنسان تتم بصورة معقدة جدا يعني هنرجئها للكلام على كلمة قدر طيب انا سامع صوت القلم بتاع الدكتور سامي عمال ينقل يعني ورا حضرتك فاكيد في تعقيب لهذا الكلام يا دكتور اتفضل اتكلم عليه لا هو تتم لما قاله الدكتور مجاد بس تعقيب يعني ال- قصه ال- ال- انتقال الصفات الوراثيه حقيقه يعني انا هتكلم بعيد عن الان اللفظ القراني لكن هقول ايه ال- الاب والابن يبقى عندك ولد وتجد هذا الابن اللي هو يبقى حفيد بالنسبه للجد يحمل صفات وراثيه من الجد طب ما هو الابن في الدرجة الأولى دي يحمل صفات وراثية من الأب نعم لكن يتعداه إلى صفات وراثية من الجد أنا عايز أكد إيه إنه إنه نسبة اس- اخ- اختيار الصفات اللي ربنا أودعها في الإنسان طب ما الأب عنده صفات هو يعني اتفقنا الآن على أن ال ال الإنسان مكون من هذه الصفات الوراثية أو موجودة في انتقاء الاب بياخد النسبه دي من الاب ويجي ابن لهذا الاب يتعدى بياخد صفه تانية منين من الجد وليكن لون العين يعني خلينا دعك نتحدث- من آه.
انا كان لي اصل صفات يعني كلمه الصفات دي منها صفات خلقيه ومنها صفات خلقيه اه يعني هنتكلم على الكلام ده يا جماعه يعني القصه مش لا تقف عند الصفات الوراثيه في العين او الشعر او ال... وده فقط القران بينبهنا او او العلم الان بينبهك اليه انت الان تستطيع ان تحكم على انتقال الصفات الوراثيه بالمشهديه ايه معنى المشهديه ان ترى الان شعر الابن يساوي شعر الجد او لون العين او لون الطول يعني ملامح وراثيه آه، ولذلك لما في قصة الم- الرجل الذي تهم امرأته أمر رسول فقال لعلها نزعت عرق صلى الله عليه وسلم أص- يع- يعني وده تعبير جميل عرق كلمه عرق دي برضه انا يعني مش هكلم لها كمان تاني وقفة لها وقفة طويلة اه دي.
فخليني انا بس اقف مع كلمه من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر فقدر.
الكلام هنا بيتكلم على مرحلة الخلق وده وده من ملامح القرآن الكريم الجميلة ده كان في لفغير القرآن بقى يبقى يتكلم من نطفة ثم علقة ويبقى الكلام هنا على مراحل الايه؟
صحيح لا لا ده هي القصة هنا الآية دي جاية فين؟ جاية في سورة عبس وجاية لتقيم الأدلة على وحدانية سبحانه والأدلة على إثبات البعث طيب هنا لما بيتكلم قبل ما نتكلم في دي عشان أكد لك إن الصفات الوراثية لما نتكلم عليها القرآن مهد لها بدليل عقلي مشهود وبدليل مادي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ال- الكلام ده كله على تربة وعلى أرض تربة واحدة وعلى ماء نازل بقى معاه التربة نعم.
ومع ذلك هذا الماء وهذه التربة يتولد من خلال الوجود بينهم الاثنين ما أصبح عندي أمشاك مع الماء والتربة تحولوا إلى إيه؟
أمشاج.
أمشاد ما- لا، بس خلينا بعيد عن الإنسان دلوقتي هذه الأمشاد بين الماء وبين التراب تح... ت- تستطيع أو تحول منها بقى إلى وجود إيه أن- أن- أنواع متعددة من النبات كل نبات يحمل من الخصائص ما يميزه عن غيره العنب غير القضب غير الزيتون غير النخل سبحان الله أنت الآن بتتكلم على أنواع متناقضة يعني متناقضة- مش واخدة يعني في ال- لا بينهما بعد اختلافات.
زيتون الزيتون فين والنخل فين العنب فين والقضب فين يعني حدائق وهكذا إذا إذا هنا قصة انتقاء صفات أيضا صفات وراثية فإذا كان القرآن دلل على وجود ذلك بين الماء والنبات والتراب فمن باب أولى عندما يتحدث على قصة تقدير الصفات الوراثية في الإنسان فليعلم أن الذي أودع ذلك في النبات قادر على أن يعيده فين؟ في الإنسان خد بقى معايا خلقه فقدره تمام آه، ناخد خلقه فقدره بعد هذا الاتصال اتفضل الأخت إيمان من سوريا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي آه عايزة أسأل الدكتور معاكي اتفضلي يا أختي آه السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته آه عايزة أسأل آه أنا إلي متجوزة سنتين نعم اتفضلي وحبلتي بعد ما اتجوزت بشهر وروحت البيبي آه، حصل إجهاض آه آه م- م.
آه، وهلا تقريبا إلي سنتين متجوزة وبروح على دكاترة وهيك بيقولوا لي إنه لسه إنه ما فيك شيء لا يأذنك ربك وهيك شغلات من هيك وبيقولوا لنا على أساس ما فينا شيء م- م. طيب أو عايزة أسأل حضرة الشيخ إذا تلقيح إباضة هو حلال ولا حرام؟
تلقيح الصناعي تلقيح الصناعي تقصدي ايوه آه.
بيسموه تلقيح إباضة طيب حاضر شكرا يا آه.
أختي. استفسار تاني يا أختي إيمان لا السلام طب عليكم.
شكرا يا أختي شكرا طيب نستكمل يا دكتور آه، جزء هي كلمة- الحديث.
ما معنى التقدير؟
خلقه فقدره اه التقدير هو ايجاد الاشياء بمقادير المقدار اصلا انت لما تتكلم عن كلمه مقدار ما هو ال- الكميه المضبوطه عن طريق وزن او كيل او مساحه يبقى اي كل- اي مقدار لشيء لازم تضبطه عن طريق وزن عن طريق آه، كيل كيل، عن طريق مساحة.
مساحة, مساحة عدد برضه تضبطه يبقى انا هتكلم الان على تقدير لوزن لمساحه لاعداد طالما ك- بختار كلمه يبقى هنا يبقى اختيار لفظ التقدير ده لا يمكن يعني ما هو ممكن خلقه فسواه في موضع اخر خلقه فعدله خلقه فصوره القرآن تعدى هذه المراحل الخلق والتسوية والتصوير إلى مرحلة التقدير كلمة جامعة لكل هذا لا ده هنا هنا بالذات في سورة الأعلى الله طلب منا أن نسبحه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وده مهم جدا أن أربط بين طيب في سورة الفرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا لا يوجد في حياة الإنسان في التقدير بقى في قصه قصه الانجاب او الايجاد او الصفات ما يسمى بالصدفه كل نسبه وضعت او كل ذره وضعت في الانسان بقدر محسوبة من قبل إن كل شيء خلقناه بقدر فلما اتكلم قال خلقه فقدر ليه هنا فقدر بقى؟ لأن الكلام هنا هيترتب عليه نتيجة أخرى ينقسم الناس بناء على هذه التقديرات وهذه الصفات الوراثية بقصة الشرع والتكليف والإيمان وعدم الإيمان من خلال الصفات ولذلك هنا حياتي بقى انقسام الناس إلى أهل إيمان وإلى أهل كفر وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يومئذ عليها إيه غبر غبر.
يبقى, يبقى اختيار فقدره في سورة عبس بالذات للدلالة على أن هذا الإنسان قدر الله له كم عمره ماشي قدر الله له الطول قدر الله له العقل قدر الله له الفهم قدر له ال- كل الصفات التي تؤهله إلى أن ي- ي- ينتفع بهذا أو بذاك بالسمع بالبصر يبقى لا تجد لفظا في القرآن آه، في غير القرآن يؤدي هذا المعنى وإيجاد النسبة بق- بقدرها كما وكيفا عددا ووزنا مساحة إلا بلفظ التقدير من أجل هذا كان قوله تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه شوف لاحظ هذا فقدر الضمير هنا يعود على النطفة ولا على الإنسان ها على على الإنسان طبعا يعني لاحظ كده من نطفة كان في القرآن خلقها نعم لا انتقلنا من من قصه النطفه خلاص ليه؟ لان التقدير هنا لا يتاتى الا مع النطفه المخصبه النطفه الاولى الماء الصافي لا يوجد دي خلاص يبقى خلقها خ- خلقه فقدره وبدا يمضي ثم السبيل يسره ثم اماته فاخبره نعم.
انا اكد على على ملمح اخير عشان ادخل سيد الدكتور مجاهد في ان هذا التقدير للصفات الوراثيه بعض علماء التفسير يقولون على كلمه السبيل اي الطريق ويقصدون الطريق طريق الايمان والوصول الى طيب، من المعاني التي ينبغي ان تستفاد السبيل معناه الطريق صحيح لكن افهم منها انا ان الله يسر له طريق الولاده ثم السبيل يسره يسر.
ليه؟ لأن الولادة إخراج من الداخل إلى الخارج بدليل ثم أماته فأقبره من مرحلة الخارج الأخير.
إلى الداخل.
الداخل مم.
يبقى إذا كان كذلك فقدر الله لهذا الإنسان كل الصفات قبل أن يباشر مهمته في الوجود بعد بعدها ثم السبيل يسر يبقى إذا كلمة الفاء في فقدر تدلل على تفريع الصفات وتقديرها المتوالي والمتعاقب مع النطفة ثم لما عبر بقى عن قصة النزول وخروج هذا الجنين قال ثم السبيل فعبر بثم لا تفيد التراخي آه، يمكن آه، حضرتك وضحت التقدير من آه، يعني آه، من الناحيه البيانيه والناحيه اللغويه آه، لكن اكيد آه، لها برضو معاني ترتبط بهذا من الناحيه العلميه اتفضل يا دكتور رامي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة التقدير طبعا من الناحية العلمية له عدة معاني يعني نعم المعنى الأول وهو يعني تقدير الصفات الوراثية وتقدير الصفات الوراثية ده برنامج متكامل يعني لا يخضع بقى إلى إيه ال- المثلية أو يعني أن أنا أتوارث الصفات 50% من الأب و50% من الأم هذا لا يكون وأنا أعتقد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عن ال- الجمل ال- الأورق ونزعة العرق وهنأتي إلى هذا الحديث بالتفصيل لأنه يعني شاهد كبير في هذا الباب آه، يدل على أن هناك صفات سائدة وصفات متنحية يبقى ده أول قانون إن أنا ممكن أرث من الأم والأب صفة ممكن تكون سائدة في الأب أو سائدة في الأم وأرثها وارث صفه متنحيه من ال... يعني انا مثلا افت- افترضت ان انا اخذت صفه سائده من الاب واخذت صفه متنحيه من الام الصفه السائده هي اللي هتظهر صحيح
وزي ما الدكتور سامي قال قد تكون هذه الصفه ابين في الجد يعني ممكن انا اخد صفه من جدي غير واضحه في ابي واخد بالك هذه الصفه كانت مثلا متنحيه في الاب ولكنها ظهرت في الاجيال التي بعد ذلك يعني آه، فدي نقطة مهمة جدا إن ليس القانون زي قانون الظهور والكلام ده لا آه، دي أول نقطة النقطة الثانية ان الصفات من الاب والام قد انا برضه عايز ينتزع اوضح للمشاهدين يا دكتور يعني ايه صفه سائده ويعني ايه صفه متنحيه عشان برضه الكلام تمام.
يبقى يعني انا هفترض مثلا لون العين هنقول مثلا لون العين موجود عند الاب مثلا اسود وهذه صفه سائده تمام.
دائما اللون الاسود سائد في لون العين وهنقول مثلا الام عينها اخضر لون هي عينيها اخضر فال آه، هذه الصفه سائده فهيطلع معظم ال- ال- الاولاد هيطلعوا ايه صفه هياخدوا اللون الاسود من الاب الصفة دايما دايما احنا بنورثها بحاجتين دايما تلاقي الصفة يرمز لها مثلا بحرفين مثلا حرف مثلا س وصاد حرف س ده مثلا سائد وحرف صاد متنحي فقد يكون الأب عنده اللون الأسود إيه سائد واللون ال- الأخضر متنحي يبقى الأب هيطلع لون عينه إيه
سائد و- ومتنحي هتطلع سائد هيطلع السائد يبقى اذا لون الاب هيطلع لونه ايه اسود طب تعالى بقى الام بقى عندها اتنين متنحي اللي هو اتنين الاخضر سين، والاخضر اتنين صاد مثلا.
ات- اتنين سين ما او آه، اتنين صاد آه.
عندها اللون يبقى لونها هيطلع ايه
هيطلع آه، لو ال- اخضر بقى لان هما اتنين متنحيين مع بعض ما فيش صفه الاتنين سائده هنا متنحي مع متنحي هتطلع اخضر آه.
هتطلع اخضر تمام كده طيب هب بقى دلوقتي مثلا ان الاب ده تزوج الام ديت كويس عندها لون اخضر هيطلع اللون ال- سين دي او اللي احنا خدناها واخد بالك هتاخد صاد من الام تمام والاب عنده برضه صاد نعم لو جت صاد مع صاد اه هيبقى اللون اخضر هيبقى لون اخضر يبقى ممكن جزء من الاولاد يطلع لون ايه اخضر وجزء من الاولاد يطلع لون ايه اسود رغم انها متح- متنحيه لكن ظهرت متنحية في لكن عند الصفات الاب الوراثية. آه.
متنحيه فاذا جت الصفه المتنحيه مع الاب والتصقت بالصفه المتنحيه اصلا مع الام هيظهر اللون هنا بقى واخد بالك لكن لو جت اي صفه سائده سواء من الاب او الام على طول هي اللي هتبان وهي اللي هتظهر هذا- يعني زي برضو الصفات الو- الوراثيه المرتبطه بموضوع الذكوره والانوثه يعني احنا الولد لسه, او البنت آه.
لسه جايين للموضوع ده لان الموضوع ده في جزء من التقدير يعني نعم.
هناتي بقى مثلا ايه ده هذا قانون هناك قانون اخر يقول العلماء ان الانسان ما بيورثش برضه بالسائد والمتنحي هناك صفات اخرى غير السائد والمتنحي اللي هي امتزاج الصفات الوراثيه واخد بالك يعني امتزاج الصفات الوراثيه عشان كده برضه ما بتجيش 50% 50% ممكن اخد 60% من الاب و40% من الام والعكس صحيح واخد بالك وعشان كده العلماء بيقولوا ايه لو احنا جينا خدنا مقطع في الانسان واخد بالك هل هنجد الجزء الايمن كالايسر؟ لا في خلاف كبير جدا بين الجزء الايمن حتى في الوجه حتى في القلب الشق الايمن مش زي الشق الايسر صحيح.
لو انا باخد الوراثه بقى 50% 50% كان الشق الايمن زي الشق الايسر صحيح.
فهناك صفات آه، سائده موجوده وصفات متناحيه وصفات بالامتزاج يعني وهناك تراكيب معقده جدا في الانسان تختلف عن الظهور ده من نسبه الصفات الوراثيه وكيف يتم توارثها واحد يسالني يقول لي طيب ليه بي... طالما انا باخد من الاب والام ليه الاولاد بيطلعوا اشكالهم مت- مختلفين هو نفس الاب ونفس الام ونفس الحيوان المنوي ونفس البويض اللي هم المصدر واحد طب ليه الاولاد بيطلعوا مختلفين في الشكل حسب هذا القانون ان انا ما بورثش الصفات الوراثيه في كل جيل بنفس الطريقه هناك قوانين مختلفة تختلف من جيل إلى جيل وفي حاجة بيسموها التصالب دي مش مكاننا دلوقتي أنا بنشرحها فيما بعد فبتخلي الأولاد يطلعوا أشكال مختلفة يعني الأولاد يطلعوا أشكال مختلفة ده الجزء الأول اللي هو إيه الصفات التقديرية تقدير الصفات الوراثية بصورة مبسطة جدا جدا جدا تمام. لو دخلنا في تعقيدات كيف يتم التوارث هناخد فيها وقت طويل جدا لكن انا عايز اعرف برضو ايه هي الشفره ال- الوراثيه يعني وعلاقتها بالتقدير يا دكتور تمام يعني احنا بنقول آه الحيوان المنوي اللي هو الرأس بتاعه اللي فيها خمسة ميكرون دي موجود فيها الصفات الوراثية اللي جاية- القادمة اللي من جاية الأب اه تمام والبويضة واخد بالك اللي هي أكبر من الحيوان المنوي زي ما احنا قلنا نعم.
النواة بتاعها فيها الصفات الوراثية القادمة من الأم يعني صفات وراثيه دي اللي احنا بنسميهم الصفات الوراثيه الاوليه يعني الصفات الوراثيه الاوليه انا بتكلم بقى على النطفه الامشاج وكيفيه تقدير الصفات الوراثيه داخل هذه النطفه الامشاج لما يلتقي بقى الصفات الوراثيه القادمه من الاب والقادمه من الام كيف يتم واخد بالك خلق هذا المخلوق الجديد بهذه الصفات وليه بيختلف من جيل إلى جيل زي ما قلنا كده لأن قانون توارث الصفات ما هوش قانون ثابت احيانا اخد صفه سائده وصفه متناحيه احيانا يمتزج الصفات الوراثيه بنسب مختلفه احيانا يمتزج بنسب آه، ثابته 50% و50% فالصفات الوراثيه في الاب والام وفي الانسان عموما بيبقى لها هذا التقدير او ما يسمى بالشفره الوراثيه تمام التقدير بيتم فيه ايضا مش تقدير صفات وراثيه بس طبعا ال- ال- الكلام عن الصفات الوراثيه بيحتاج ان احنا نرجع الى إيه، هل في اشاره في بعض الاحاديث الى الصفات السائده والصفات المتنحيه ولا لا لكن انا عاوز اقول برضو من ضمن التقدير في هذه المرحله بيتم تحديد الجنس
ذكر عن انثى بس احنا قلنا ان تحديد الذكر والانثى يتم على مراحل ثلاث المرحلة الأولى وهي مرحلة التقاء الكروموزومات اللي هو إكس مع إكس وإكس مع واي المرحلة الثانية إعطاء يعني إيه آه، ال- الإشارة لأن ال- آه، ال- آه، الذي تكون ده هيكون ذكر أو أنثى نمرة ثلاثة بقى تكوين الأعضاء الداخلية للذكر والأنثى فبيتم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الصفات الوراثية برضه مرحله كروموزومات يعني مرحله كروموزومات المرحله الثانيه بعد توارث الكروموزومات ديت يبدا في المرحله الثانيه هرمونات تطلع من الكروموزومات الذكريه ال Y فقط يقوم يدي اشاره للجزء اللي فيه الخلايا التناسليه يدي لها اشاره انها تكون خصيه وبعدين تبدا الخصيه تهاجر حتى تكون الاعضاء بالنسبه للرجل يعني دي مراحل ثلاثة كل مرحلة طبعا عاوزة تفصيل لكن عشان ما اخدش وقت أطول من كده تمام آه يعني آه، انا برضو عايز اتكلم في موضوع التقدير آه ولكن مش من القران الكريم طبعا من السنه النبويه الشريفه هل يعني في آه، احاديث آه، واضحه يا دكتور سامي تتحدث عن آه التقدير وتبين آه، يعني دوره قطور من اطوار آه تكوين الجنين انا فاهم كده اكيد في لكن انا بس اه جزئيه مهمه دلوقتي الان جت في بعد كلام الدكتور مجاهد في موضوع التقدير ده. الحقيقه انا انا كل ما اكرر لفظ فقداه نجد نفسي امام تعبير آه، تبين طبعاً تعبير بديع بصراحة ينفع في غير القرآن تقول من نطفة خلقه فركبه لو قال فركبه كان ينفع لعلمائنا يقولوا ان التركيب ده ينفع قوي ان انا اركب بين من طرفين اتنين صفات كامله 50% وصفات كامله 50% والتركيب يديك انت بتركب شيء يعني يقتضي يقتضي هذا الايه تركيب جزء من جزء لكن فركبه ما- مش موجوده طيب اما لم قال فقدره دي إيه؟ في حديث جميل جميل جدا الناس واخداها في معنى اخر وانا هاخده في معنى جديد هنا الناس معادن الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا المعنى الاولاني لو بيتكلموا على اصاله المعدن وعلى لا انا كلمه معادن دي كل معدن له من الصفات والخصائص ما يميزه عن غيره.
يميزه عن اخر يبقى الحديث ده بيشير اليه طيب الناس معادن كل معدن له صفات تقديريه تميزه عن فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالمعادن ولما شبه بالمعادن يبقى معناها ان كل فرد هياخد صفة معدن هتختلف صفات هذا المعدن عن صفات المعدن الثاني والثاني وانت عندك النهارده اعداد مهولة جدا من المعادن مش ازاي في الدراسه يعني عندنا الان يعني ب- كانوا بيدرسون في بالجغرافيا ال- ال- المعادن التي تستخرج من الارض دي ايه؟ كميه هائله يبقى كان الان ان إن- ال- النص ده بيقول ايه؟ الناس معادن في كل انسان طالما هقسم جمع على جمع في اللغه العربيه كده الناس جمع ومعادن جمع خد مفرد مع مفرد يبقى كل واحد كل فرد انسان هياخد معدن يبقى اديله الصفات الوراثيه اللي موجوده ده بياكد انه في انتقاء او في صفات وراثيه موجوده لكل معدن يساوي وجود صفات لكل انسان هذه واحده الامر الاخر انه لما قال فقدره قتل الانسان ما اكفره ده القران هنا يعني بيتحداه فلا بد ان يكون الدليل في منتهى القوه هذا الانسان الذي كفر بالله سبحانه وتعالى طب لو أن القضية قصة إيجاد لوحدها تكفي لكن ده أراد أن ينقله نقلة جديدة هذا العتو أو الاستكبار أو الطغيان أو التمرد دي صفات موجودة صفات موجودة في داخل الإنسان صفات جينيه موجودة.
نعم جينية ولذلك القرآن قالوا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر لا تظن أن التمرد أو العصيان أو الاستكبار أو ده لم- لا- يعني ليس بعلمي ولا بقدرتي فأنا الذي قدرت هذا في التكوين كونك توظف أنت لأمر آخر فده موجود في الإنسان إن هو عنده هذه الصفة يعني صفة آه، العصيان صفة وذلك أن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
كفورا فكمان الحديث بقى اللي اللي كان معانا في الحلقة الماضية إذا مر بالنطفة 42 ليلة مش كده؟ آخر الحديث إيه؟ وين- بعد يعني ينزل الملك فيكتب رزقه واجله, وأجله شقي ام سعيد وشقي أو سعيد طيب لو أنا موضوع الرزق خ- ده خليه قريب- بعيد آه، مش معانا كلمة شقي وسعيد ألا ترتبط ارتباطا واضحا بالصفات.
بصفات الوثيقة نعم
طيب أي- قدر الله في وهو في هذه المرحلة إلى- آه، آه، آه، شقي أو سعيد طيب تعال في جزء ال- آه، الرزق من ح- من من ح- من حسن الانسان في تكوين والله خلق الإنسان في احسن اسوأ اعطاه من مؤهلات الجمال ما يميزه عن الاخر اليس هذا من الرزق الذي قدره الله نعم، صحيح.
طيب يبقى لما انتخبت الصفات الوراثيه هنا ومن عجيب انك تجد كما فضل الدكتور مجاهد حيوان منوي واحد للرجل لا يتغير و- وايضا المراه لا تتغير احنا اتفقنا في في في لقاء سابق ان المراه لها كم الف بيضه يا دكتور؟
يعني كانت بتنزل مولودة فيها 40000 اه خلاص موجودين والراجل عنده اعداد كام قلنا؟ مليون واحد؟
200 مليون في اليوم مليون يبقى 100 الم- 100 مليون في اليوم ال- الواحد.
المصدر واحد انا انا الآن الكلام على المصدر واحد الحيوان المنوي الذي يخرج من صلب هذا الرجل واحد والبويضه من المراه واحده واحد.
ومع ذلك لما تيجي عند قضيه التقدير ده مش ميكانيكا بقى لو المفترض على هذا يبقى احنا عندنا الان القصه واحد واحد يساوي اثنين واحد يساوي اثنين سين مع صاد اهو لا ده المقول انا الله يقول القانون في خلق الانسان لا يبنى على الميكانيكا لكن ابنيها على ارادتي انا فانا الذي اكتب رزقه وانا الذي اكتب له الشقاء او السعاده وده التقدير في حياه الانسان آه، طيب يعني التقدير في حياة الإنسان يمكن ده كان آخر جزء مرتبط بموضوعنا في موضوع النطف يا دكتور آه، لأن للأسف وقت الحلقة يعني أوشك على الانتهاء آه، بس يعني محتاجين إن احنا ننوه لمشاهدينا الكرام عن موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله آه، مشاهدينا الكرام انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج لسه العلم هيكتمل برضه و- الكلام على صفات الرسول لأنه لم ينتهي إن شاء الله يعني لكن احنا هو علاقة، نتحدث يعني عنه خلينا لكن نبدأ نتحدث العلاقة إن شاء عنه الله.
مع آه، طور العلاقة مشاهدينا الكرام إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج العلم والبيان في القرآن الكريم نتحدث عن العلقة آه، كطور من أطوار تكوين الجنين وأيضا ما هي المعاني اللغوية المرتبطة بالعلقة والمعاني العلمية للعلقة وبما تتميز هذه المرحلة والآيات القرآنية التي تحدثت عن العلقة ويا ترى تحد- هل تحدثت السنة النبوية عن العلقة يمكن برضو حضرتك توضح لنا يا دكتور مجاهد إيه الكلام العلمي يعني في عجالة كملخص بس لمشاهدينا الكرام عشان الحلقة القادمة إن شاء الله وطبعا لما هنتكلم عن العلقة من الناحية العلمية هن- هنشرح الفرق بينها وبين النطفة وكيف اختلفت العلقة شكلا وموضوعا عن النطفة يعني في الشكل ال- الخارجي وفي التركيبات الداخلية وفي العمليات الداخلية فهي تختلف تماما عن مرحلة النطفة كمان مكان الع- النطفة بيبقى موجود في قناة الرحم لكن العلقة تثبت في الجدار الخلفي للرحم من الناحية اللغوية بقى يا دكتور سامي انا ه- هقول للمشاهد وهو ينتظرني في هذا ويسال نفس السؤال ده لحد ما التقي الاسبوع القادم ليه القران بدا اول ايه في كتاب الله بان يتحدث عن العلقه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ليه القران بدا بالعلقه دون النطفه ولما ولماذا كان البدء الالهي في الدعوه المحمديه وفي الرساله الاسلاميه بالحديث عن العلقة أعتقد مثل هذا يجعل الإنسان يقف أمام اختيار القرآن للفظ العلقة دون النطق آه، مشاهدي الكرام آه، اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور آه، مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء من كلية طب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا.
شكرا والشكر موصول ايضا مشاهدينا الكرام لفضيله الاستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كليه القران الكريم بجامعه الازهر فرع طنطا شكرا يا دكتور وجزاكم الله شكرا الله خيرا ولك.
شكرا آه، مشاهدينا الكرام لا تنسوا التواصل مع موقع آه، قناه الرحمه للحصول على هذه القنوات ويمكن زي ما فضيله الاستاذ دكتور مجاهد ان القنوات ال- ال- البرنامج آه، موجود بحلقاته ومنتشر على الشبكه العنكبوتيه يمكن في اكثر من موقع لكن آه، طبعا موقع قناه الرحمه موجود عليه هذه الحلقات مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن المتابعه ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام
ضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان